الآن
ضال بأوفا آذنو أو أو أو أو أو أو أو ليبك أسمار
باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين ελέησον ημάς ο Θεός ο Πατήρ ο Παντοκράτωρ Παναγία Τριάς ελέησον ημάς نبارك اسمك ونشكرك يا سيدنا الصالح من اجل كل النعم التي تعطيها لنا من اجل انك يا رب سترتنا وحفظتنا وقبلتنا اليك واشفقت علينا وعضدتنا واتيت بنا الى هذه الساعه المقدسه ليتبارك اسمك يا رب في اجتماعنا هذا ولتعطينا يا رب من نعمة روحك القدوس تذكرنا جميعا يا رب اذكر يا رب مرضى شعبك اذكر المتضايقين واذكر الذين في شدة واذكر كل أحد ليس له أحد أن يذكره اذكرنا جميعا في مراحمك يا رب واغفر لنا خطايانا بشفاعة أمنا العذراء مريم والملاك الجليل ميخائيل والقديس العظيم ماري مرقس الرسول وبركة أيام هذا الصوم المقدس استجبنا وأعنا واسمعنا حينما نناديك بكل شكر يا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك لياتي ملكوتك تكن مشيئتك كذلك على الأرض خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك طوبى للرحماء لل- دوا يبرئ كل الجراحات الصوم والرأف بالمساكين من بعد العماد سيدنا صام أربعين يوما في الجبل كاملين فجع في الآخر جوعا بآلام فجصار المجرب وناداه بيقين قال له قل للحجارة أنت بكلام تصير خبزا يحيي الجائعين فرشقوا سيدنا من فيه قال ليس بالخبز يحيا الإنسان بل بكل كلام الله اهرب من خلفي يا شيطان فلما سمع ذا القول دها وصار ذاهب مثل الدخان فخاب آماله وانقطع رجاه وصار مخزي مطرود موهان لأنه للسنسار مسكين والسهارة لا يسطع عليهم بل يجي للمتغافلين في وسط أشراكهم يرميهم طوبى للرحمة
باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين تحل علينا نعمته ورحمته من الآن وإلى الأبد أمين هارب نعمة المسيح آه، فصل الإنجيل المقدس اللي نقراه يوم أحد التجربة اللي هو الأحد الثاني في أحد الصوم المقدس اللي هو الحد الجاي إذا أراد ربنا وعشنا في إنجيل معلمنا متى في إصحاح أربعة من عدد واحد لعدد 11 ثم أصعد يسوع إلى البرية من الروح بعد المعمودية المسيح بعد العماد المسيح اتجه للبرية ليجرب من إبليس فبعدما صام أربعين نهارا وأربعين ليلة جاع أخيرا فتقدم إليه المجرب وقال له إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا فأجاب وقال مكتوب ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل جناح الهيكل يعني المبنى الهيكل مثلا زي الترابيزة اللي قدامي دي على طرف زاوية كده وتبقى عالية يسموها جناح الهيكل يعني مكان عالي إن كنت ابن الله فاطرح نفسك إلى أسفل انتحر يعني لأنه مكتوب أنه يوصي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك قال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجده طبعا الكلام ده في حدود مناطق أورشليم يعني وقال له أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي حينئذ قال له يسوع اذهب يا شيطان لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد ثم تركه إبليس وإذ ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه نعمة الله الآب تكون مع جميعنا آمين احنا في خلال شهر مارس بنحتفل بعدة تذكارات آه، مباركة آه، في يوم 9 مارس في تذكار نياحة القديس البابا كيرلس السادس وفي 17 مارس برضو من نفس الشهر بنحتفل بتذكار نياحة البابا شنودة تالت وفي 19 نياحة أبونا بشوي كامل من اسكندرية 21 21 في عيد الأمة آه. آه، نياحة أبونا بشوي كامل في الإسكندرية ويوم 26 أظن نياحة أبونا مخيل إبراهيم مش كده؟ في هنا في القاهرة وطبعا تذكار أيضا لابونا فلتأوس السورياني وتذكارات كتيرة هذا بالإضافة إلى آه، مناسبة عيد الأسرة أو عيد الربيع أو عيد الأم مناسبات فاخترنا يوم في وسط الشهر عشان يبقى فيه كل التذكارات الطيبة دهيت بنعمة ربنا يوم السبت الجاي اللي هو 16 مارس هنصلي قداس في الكاتدرائية هنا فوق والقداس ده هو لذكرى كل التذكارات المباركة والمقدسة في هذا الشهر وهنبتدي القداس المزامير هتبقى الساعة 8 الجميع مدعو طبعا لحضور هذا القداس آه، ما هيبقى من 8 ل 10 ونص او ل 11 كده بالكتير خالص ويبقى مناسبة طيبة بعد تدشين الكاتدرائية وبعد آه، ما صارت يعني جاهزة للصلاة فيبقى في فرصة طيبة يوم السبت الجاي نحتفل هذا الاحتفال كمان الأربع الجاي هيبقى 20 مارس يعني صباح عيد الأم أو عيد الأسرة أو عيد الربيع فإحنا هنحتفل احتفالية خاصة هنا بشكل خاص يعني يوم ال- الأربع آه، هتبقى الاحتفالية دي من ستة لسبعة وبعد كده من سبعة لثمانية الاجتماع المعتاد بتاعنا فيوم ال- الأربع الجاي هيبقى في احتفالية من الساعة ستة للساعة سبعة في نفس الكنيسة هنا وهيبقى هويانا آه، مجموعة يعني آه، للاحتفال وبعدها آه، نستكمل الاجتماع بتاعنا كالمعتاد كل سنة وحضراتكم طيبين التجربة على الجبل في بداية خدمة ربنا يسوع المسيح بعد المعمودية وذهب إلى البرية وطبعا كل كلمة في هذه الحادثة أو الواقعة كل كلمة فيها لها معنى ولها تفسير ذهب السيد المسيح إلى البرية وفي البرية ابتدى إبليس الشيطان أو اللي بيسموه الكذاب أبو الكذاب ابتدى الشيطان بأي لفظ من دول إبليس أو الشيطان أو الكذاب وأبو الكذاب ابتدى آه، يحارب السيد المسيح عايزك تعرف ان البرية ترمز الى حياة الانسان على الارض فنحن في برية هذا العالم ليه؟ لاننا متغربون عن وطننا في السماء فوطن الإنسان هو في السماء لأن الإنسان كائن حي في نفخة من الله فوطنه السماء وجعل على الأرض جعل على الأرض فترة بنسميها عمر الإنسان الفترة دي فترة وجود الإنسان في برية هذا العالم هي فترة لاختبار حياة الإنسان فكأن الإنسان على الأرض هو في فترة اختبار بطول عمره والاختبار ده بيتعدد شكله ولونه زي ما هتكلم بعد شوية لكن كمان البرية هي فترة بتبين مقدار عناية الله بالإنسان يعني هو اختبار للإنسان اللي على الأرض وفي نفس الوقت الإنسان يرى عناية الله به عناية الله وأعمال الله اللي بيعملها ويانا وده السبب ان احنا لما بنفتتح صلواتنا بصلاة الشكر نشكرك يا رب لأنك ونذكر سبع آه، صفات الله يصنعها معنا تبين العناية الشاملة لله في حياة الإنسان نشكرك لأنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا قبلتنا إليك أشفقت علينا عضدتنا أتيت بنا إلى هذه الساعة فهذه الأفعال السبعة وطبعا زي ما كلكم عارفين رقم سبعة ده من أرقام الكمال هي تبين مقدار عناية الله بالإنسان أثناء تغربه في برية هذا العالم في برية هذا العالم والإنسان في تغربه هذا بيتعرض لحروب كثيرة حروب وتجارب واختبارات زي بالظبط أي طالب في أي دراسة بيتعرض لمجموعة من الامتحانات ومجموعة في امتحان بيجيب درجة عالية ويمكن تع- اللي بعديه درجة متوسطة لكن المهم هو متعرض دايما لشكل من أشكال الامتحان والتجربة بس الشاطر اللي يستمر والشاطر انه يصمد في اي تجربه مع السيد المسيح جه الشيطان وبيبتدي يختار او ي- يرتب التجربه اللي هي تناسب الموقف يعني من الخداع اللي بيقدمه عدو الخير لينا ان هو بيعمل تجربه للانسان او امتحان للانسان او يعني ان شئتوا التبسيط فخ للانسان بحسب ظروفه ظروف الانسان واحيان بحسب سنه يعني هو صغير هو فتره المراهقه يكبر شويه فتره النضوج بقى راجل او ست يتعرض لتجارب معينه طب بقى شيخ يتعرض لتجارب تانية هي عمليه متدرجه وعدو الخير ماكر فيها عشان كده بنقول عليه الكذاب أول تجربة ودي التجارب اللي هي الشائعة جدا اللي ممكن كلنا نتعرض ليها اللي هي تجربة شهوة الجسد صايم بقاله 40 يوم و40 ليلة وجاله الشيطان وقال له ايه رأيك ما عندي فكرة كويسة ايه رأيك تحول الخبز تحول الحجارة الى خبز حول الحجارة الى خبز طيب آه، يحول الحجر الخبز وياكل وتنتهي القصة فابتدى يجاوب عليه السيد المسيح بآية من الإنجيل من سفر التمس- التثنية إصحاح ستة وابتدى يجاوبه علشان يحول فكرنا إحنا إلى الفكر الروحي مش الحكاية شهوة الجسد الواحد يقع فيها وبس فقال له كده مكتوب ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله آه، في نقلة هنا يعني الروحيات تسندك في حتى حروب الجسد يعني بلغة أخرى كلمة الله يمكن أن تشبع إنسان وتحيي إنسان مش الأكل بس وده اللي احنا بنمارسه في كنيستنا احنا ليه بيبقى عندنا فترة انقطاع لان فترة الانقطاع ده هي آه، قدام الاكل الاكل ده حاجة من نعم ربنا للانسان لكن بتيجي فترة الانقطاع علشان أقوي إرادتي اللي بتقول لأ على الأكل أصل أنا صايم نقطة المية هتفطرني أنا صايم علشان عندي قداس أو الصوم الانقطاعي اللي احنا بنصومه كل يوم في فترة هذا الصوم هو شكل من أشكال تقوية الإرادة إن حياتي ليست من الطعام ولكن حياتي هي من الله ذاته طبعا آه، عدو الخير سمع ال- الآية دهيت وخزى في نفسه خزيان طيب ابتدى يجرب وسيلة أخرى ابتدى يتجه إلى آه، السيد المسيح بعد ما عمل التجربة الأولى اللي هي داء المعدة داء المعدة الأكل شهوة الأكل وحتى في الكتاب المقدس يقول لك على بعض الناس اللي عايشين في هذه الشهوة يقول لك إلههم بطنهم ومجدهم في خزيهم آه هي البطن ممكن تكون إله لإنسان عشان كده الصوم بيجي قدامنا كلنا عشان أقول لله إن حياتي هي منك وليست من الطعام اللي على الأرض جاله في ال- الوقفة التانية أو التجربة التانية أخدوا المدينة وقال له يعني اطلع فوق وارمي نفسك وطبعا الناس لما هتشوفك فوق كده هتسقف لك وهتاخد آه، يعني نوع من الشهرة ونوع من العظمة ونوع من الكبرياء ونوع من البطولة وارمي نفسك وبقى ما تخافش ده انت لما ترمي نفسك هيجي لك الملائكة وي... ويسندوك ومش مفيش حجرة هتخدشك يقوم آه، السيد المسيح يقول له ايه يقول له مكتوب ايضا مكتوب ايضا لا تجرب الرب الهك انت هتعمل ايها الانسان هتعمل امتحان لربنا ما تجرب هنا تجربة امتحان هتعمل امتحان لربنا هتعمل امتحان في عناية الله بيك زي واحد كده مثلا ياخد حمام دافئ ويقول انا عايش ويا ربنا على طول انا همشي في هواء بدرجة حرارة منخفضة خالص طب انت مش هتعيا هتعيا طبعا وهتمرض يمكن مرض يبقى شديد لا تجرب عناية الله بك عايز أقول لكم العبارة الجميلة دي إنني أحب الله من كل قلبي وبالتالي لا أحتاج أن أمتحن الله في عنايته بي أنا أحب الله من كل قلبي وأنا مش محتاج إن أنا أمتحن ربنا هو يعني واخد باله مني ولا مش واخد باله مني هو معتني بيا ولا مش معتني بيا الله مشرق بشمسه على الأبرار والأشرار ومعتني بكل الخليقة بالإنسان وبالحيوان وبالنبات ومعتني بالطبيعة الهواء والمية والنور والظلام ومعتني بالفلك كله فالله عنايته الإلهية أو العناية الإلهية آه، منسابة على كل البشر يجي هنا يجربوا التجربة دهيت ويقول له ايه رأيك ما ترمي نفسك من فوق وتاخد مجد من العالم تاخد شهرة من العالم تاخد نوع من البطولة وطبعا بطولة زائفة زي ما بيعلمنا الكتاب ليس في العالم إلا شهوة العيون وشهوة الجسد شهوة العيون وتعظم المعيشة شهوة العيون شهوة واحد عايز يبقى مشهور واحد عايز يبقى معروف يعمل أي حاجة ويستخدم أي وسيلة الحاجة الثالثة بقى إن جه قال له إيه رأيك إيه تعالى نطلع الجبل ده جبل في البرية عالي والجبل زي ما كان عالي يقدر يشوف كل المدينة بكل ما فيه وقال له بطريق الكذب قال له أعطيك هذه جميعها أعطيك وهو لا يملك لك خداع أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي يعني هديك حاجة كبيرة جدا مقابل عمل صغير جدا ولذلك لحظة صغيرة يمكن أن تضيع الإنسان لحظة خطية فأعطيك كل هذه ممالك لا شهوة القنية بس مقابل بسيط جدا مقابل بسيط خالص وتكون النتيجة انك تسجد قدامي بس ويسقط الانسان زي مثلا اللي بيلعبه قمار بحاجة صغيرة كده ادخل بحاجة بسيطة وهتكون النتيجة كبيرة خالص ده شر شر وخداع وبيخلي الإنسان يقع في فخ بالظبط يمكن تكونوا حضراتكم شفتوا آه، صورة الفخ الصغير لما يجي يصطادوا عصافير يحط فخ كده معمول من شوية سلوك ومجرد عصفورة تيجي وحباية قمح موجودة يروح ماسك في رجليه تعرفش تطير هذا بالضبط ما يحدث مع الإنسان عندما يقع في فخ التجربة وفي فخ الامتحانات وفي خداع الشياطين النتيجة إيه؟ النتيجة إنه بهذه الصورة آم، حاجة سهلة حاجة بسيطة خالص زي ما أظن بي- أحيانا تشوف كده على التليفونات يجي لكم يقول لك أنت كسبت مش عارف مليون جنيه ولا 2 مليون ولا البنك الفلاني عمل أسماء كده غريبة عمل مسابقة وبعدين طلع رقمك هو اللي فائز بس بعت لنا شوية كده بيانات صغيرة عشان نحول لك الفلوس فخ خداع خداع وهذا الخداع يقع فيه ناس كتيرة يا إما بسبب شهوة الطمع يا شهوة القنية يا عمال يحلم قدام نفسه لكن المهم إن في النهاية يقع وتكون النتيجة رضية خالص ودايما الطمع هو اللي بيوقع الإنسان في هذه الخطايا كلها الطمع يرد عليه السيد المسيح ويقول له اذهب يا شيطان بقيت مكشوف كل حيلك بقت معروفة لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد طبعا دي الوصية للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد دي إحدى الوصايا اللي بنعيش فيها وزي ما قلت لكم ده متاخدة من سفر التثنية لكن عايزك تعرف كيف نواجه التجارب التي تحاربنا إزاي نواجهها إحنا كلنا بنتعرض لتجارب كثيرة في حياة الإنسان وزي ما قلت لكم ممكن يتعرض لتجارب في سن معين لما يكبر شوية تجارب بشكل آخر والشيطان يبعد عنه شوية وفي تجارب من نوع ثالث والحروب الروحية في مسيرة الإنسان المسيحي معروفة وفي آباء كتير كتبوا عن المحاربات الروحية وأحد الآباء الكبار اللي كتب في الموضوع ده اسمه القديس يوفان الناسك وضع كتب كثيرة والكتب دي ترجمت للعربي المحاربات الروحية اللي بيتعرض لها الإنسان بأشكال وألوان انتبه انتبه لألا النعم اللي تبقى موجودة في إيدك تروح منك تعال أقول لك السؤال بتاع النهاردة زي ما اتفقنا أن الله يطرح علينا سؤالا السؤال هو هل تعرف كيف تنتصر هل عارف إزاي تنتصر تنتصر على حروب عدو الخير الكتيرة عدو الخير ممكن يوقع الإنسان في خطية التمرد وما يعجبوش حاجة ممكن يوقعه في خطية وحشة جدا اسمها خطية العناد ممكن يوقعه في خطية الشك ممكن يوقعه في خطية الإلحاد ممكن يوقعه في خطية خطية الاستهانة ممكن ممكن يوقعه في خطايا الكذب وما أكثرها خطايا كثير وممكن يوقع الإنسان في خطايا صغيرة يعني مثلا يقول لك هو لازم تصلي كل ليلة نام أنت تعبان طول النهار هو أنت لازم تقرأ الإنجيل كل يوم ما أنت قريته كتير وأنت صغير أنت فاكر أنت قريته ودرسته وعرفته خلاص هو يعني لازم تروح الكنيسة النهاردة هو هو يفضل عدو الخير يحارب الإنسان في خطايا صغيرة أحيانا يبقى في البيت الواحد والمفترض انهم اسره واحده والاسره الواحده دي عايشه في فكر واحد لكن طرف يخفي عن طرف شيء والشيء ده يكون جوهري يعني عديها ما انت الحياه كلها مكشوفه يعني دي مش هتعمل حاجه وتكون النتيجه نتيجه رضيه كلنا بنتعرض للتجارب كيف نعرف ان ننتصر على التجربه هدي لك ثلاث وسائل تحطهم قدامك أول وسيلة اعرف وامسك في كلمة الله باستمرار فالكتاب المقدس لم يعطى لنا عبثا الكتاب مش موجود لنا عشان نزين بيه مكاتبنا أو نزين بيه مكتبتنا الكتاب المقدس أعطي لنا عشان نمسك فيه وظن أنا حكيت لكم مرة قصة كده من زمان على بيت فخم وكبير وعندهم كده ترابيزة مشغولة شغل جميل خالص قيمة ومحطوط عليها الكتاب المقدس وكل يوم ماما تمسك الفرشة ولا الحاجة اللي بينظفوا بيها دي تيجي تشيل أي تراب يكون جه عليه فجاء ابنها الصغير أربع خمس سنين قال لها ماما هو الكتاب ده بتاع مين؟ قالت له اسكت ده بتاع ربنا قال لها طب ما نرجعه لربنا بقى فالأم استغربت رجع ربنا ازاي قالت ليه بتقول كده قال لها انت كل يوم تقومي وتنضفي التراب اللي على الكتاب وما كلفتيش خاطرك في يوم تفتحي الكتاب وتقري منه الكتاب ليس للديكور وليس مجرد للامتلاك امسك اعرف وامسك في كلمة الله باستمرار خلي كلمة الله حاضرة قدامك وعيش الوصية اللي بتقراها عيش الوصية وطبقها واختبرها في حياتك عايز أقول لكم على حاجة مهمة الكتاب المقدس مش مجرد كلام حلو مش كلام حلو الكتاب المقدس وعود مقدسة وصايا مقدسة اختبارات مقدسه يعني لما تصلي المزمور بتاع رعاية الله بالإنسان الرب يرعاني فلا يعوزني شيء دي مش مجرد كلام كده كلام شكله حلو ولما نيجي نصلي مزمور التوبة ونقول ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ده مش مجرد واحد تاب وانا ماليش دعوة بيه ده علشان اعيش الاختبار ده امسك في كلمة الله باستمرار امسك فيه ما تعديش يوم وأكتر من مرة في اليوم تمسك الوصية وتقراها ومرة واثنين وعشرة وعشرين علشان تنساب إلى حياتك وتختبرها لما يقولك في آخر إنجيل معلمنا متى ها أنا معكم كل الأيام احنا حافظينها كويس خالص طب ليه في أيام أنت ما بتكونش مع المسيح ليه في ايام انت بتتصرف فيها لوحدك طب ما انت كده مش عايش في كلمة الله دي اول خطوة خلي انجيلك حاضر دائما القراءة المستمرة والتأمل المستمر واستخراج رسائل الله ليا خدوا بالكم من الحكاية دهيت انت لما بتقرا الانجيل النهاردة الله يرسل لك رسائل خاصة وانا لما اقراه النهارده يرسل لي رسائل تانية وانت رسائل تالتة كل واحد الله يرسل له رسائل بحسب احتياجه تسيبش الانجيل احيانا بتفتحوا الموبايل عشرات المرات كل يوم تفتح الانجيل كم مرة بتفتح التلفزيون ثلاث اربع مرات في اليوم بتفتح انجيلك كم مره انتبه إلى ذلك ده شيء مهم لكل بيت ولو زاد في البيت الخلافات والخناقات والصراعات والبعد والانفصالات والمشكلات دهيت كلها اعرف ان كلمة الله ليست ساكنة في هذا البيت ليست ساكنة لو لقيت انسان عمال يقول اي كلام ويتكلم اي كلام ويحكي اي حكايات ويزعق ويعمل الكلام ده، اعرف ان كلمة الله ليست ساكنة فيه على طول دي اول حاجة العلاج الثاني للانتصار كيما تنتصر على الخطية اطرد كل شك وروح التشكيك سبق قلت لحضراتكم ان عدو الخير عندما يحاربنا يحاربنا حرب من اتنين اما يحاربنا بالشك والتشكيك واما يحاربنا باليأس باليأس يعني بكلمة مفيش فايدة عدو الخير والنهاردة علشان العالم كله آه، الكلام فيه يعني آه، مفتوح كل حاجة بيشككوا فيها كل شيء بيشككوا فيه كل صغيرة وكبيرة بيشككوا فيه انتبه مش أي كلام يدخل ودنك مش أي كلام ينساب إلى قلبك أو عقلك اطرد روح الشك في حقائق والحقائق دهيت احنا بنعيش عليها ومسلمات وكنيستنا ب- من ايام ماري مرقس اللي كان احد رسل ربنا يسوع المسيح وعاش وعايش حياه السيد المسيح في بالجسد للخدمه هذه الحياه كلها انتقلت لماري مرقس وماري مرقس جابها لنا هنا في مصر ومصر من جيل الى جيل بنعيشها مسلمات يجي واحد يشكك في أي حاجة في أي معلومة وطبعا يزداد الأمر خطورة عندما يشكك في العقائد أو في اللاهوتيات أو في الإيمانيات خد بالك الإنسان عندما يدخل دائرة الشك مش بسهولة يخرج منها مش بسهولة إذا اطرد كل شك وكل خطيئة وكل تشكيك بيجي قدامك ومن هنا آه، عايشين في كنيستنا بروح المشورة يعني نفرض في أمر كده أنا مش عارف هو كده ولا كده في واحد أكبر مني أروح له في مرشد روحي في أب اعتراف في خادم بتاعي في الأب الأسقف الأب الكاهن ممكن أوصل وأعرف اطرد كل شك وروح التشكيك في أي وعد أو أي وصية أو أي تعليم في الكتاب المقدس زي ما باعو- بقول وبكرر ان ليس في الكتاب المقدس ليس هو مجرد كلام حلو هو مش كلام حلو ده داود النبي وقف مرة قدام الله وقال له اختبرني يا الله واعرف أفكاري يعني تصور كده واحد بيقول لربنا اعمل لي امتحان عشان اشوف فكري ده فيه ايه احسن يكون في حته شك كده ولا حته يأس كده ولا حته خطيه واهدني طريقا ابديا ان كان فيا باطل شيله واهدني طريقا ابديا خلي طريقي دايما متجه نحو السماء واكرر عليكم العباره لانني احب الله من كل قلبي فكل وعد وكل وصيه وكل تعليم هو من أجلي ومن أجل خلاصي من العبارات الجميلة اللي احنا بنصليها كل يوم في صلاة الساعة الثالثة لما بنقول مبارك الرب إلهنا مبارك الرب يوما فيوما يهيئ طريقنا لأنه إله خلاصنا مبارك الرب يوما فيوما يعني الله يعطي بركته في كل يوم من ايام حياه الانسان ومش بيديها وبس ده يديها لنا ويهيئ طريقنا يخلي طريقنا ده افضل حاجه ممكنه ما دام انا عايش في مخافته ويهيئ طريق طب ليه يا رب بتعمل كده بيقول انا ماشي وياك خطوه بخطوه لغايه ما توصل لغايه السماء عدو الخير عايز يعمل ايه عايز يخليك تفلت من ايد ربنا تبعد بشك مرة بيأس مرة بخطية مرة بكذبة مرة كيف ما يكون شكلها أنني أحب الله من كل قلبي ولا أحتاج لامتحان الله في عنايته بي هو يعتني بالإنسان في الصباح والمساء هو لا يترك الإنسان أبدا دي الوسيلة الثانية الوسيلة الثالثة ان يجب ان يدخل في وعيك ان الله هو الوحيد مصدر الخيرات احنا بنصلي دايما نقول فلنشكر صانع الخيرات الله ودايما نقول الصبح صباح الخير يعني الصباح الذي لمصدر الخير اللي هو الله مصدر الخيرات هو الله وحده ولذلك الالتجاء اليه بالسجود كلمة السجود اللي هنا اللي أعطيك هذه كلها إن خررت وسجدت لي ده سجود للعالم ولا يشبع الإنسان وليس عبادة كلمة السجود هنا معناها العبادة عايزك تفهم ده هي قراءتنا في الكتاب المقدس واطمئناننا لوعود المسيح لنا نحولها إلى صلاة نحولها إلى عباده انظروا كده شوفوا التسبيحة اليومية لما بنيجي نصلي مثلا الهوس الأول اللي قريناه في خروج 15 وخروج بني إسرائيل وإنقاذهم ويبتدوا رحلة البرية نقوم ناخد هذا النشيد ونحوله لصلاة في الكنيسة في التسبيحة يبقى ده الهوس الأول مزمور 135 أو 136 اللي هو مزمور شكر وقف داود النبي يشكر ربنا نقوم ناخد المزمور ده اللي احنا قريناه ونحوله الى صلاة والى عبادة والى سجود ونسميه الهوس الثاني وقيسوا على هذا كل صلواتنا حتى صلوات القداس نفسها هي مقاطع وآيات وفقرات من الكتاب المقدس إذا القراءة والثقة واليقين بوعود الله في قراءتك للكتاب تتحول إلى عبادة ويبقى الإنسان كده عايش ما بين الاتنين كده ما بين الكتاب اللي بيقراه ما بين الصلوات اللي بيرفعها فهنا السجود الذي نقدمه هو العبادة والعبادة التي تكون من القلب من قلب الإنسان الشيطان عايز يقول لنا إيه بدل ما تكون عبادتك صادقة وسجودك صح في العبادة تعال اسجد لي وانا اديك كذا اديك اعطيك هذه كلها ان خررت وسجدت لي عايز الانسان يبيع حياته عدو الخير عايز الانسان يبيع حياته بأي ثمن حياته الغالية اللي فداها المسيح على الصليب وعدو الخير الذي يغوينا على الدوام عشان كده بنصلي في الصوم الكبير ونقول الصوم والصلاة هما اللذان يخرجان الشياطين والشياطين دي بقى كل أنواعها بكل أنواعها مرة شيطان شهوات معينة قنيات معينة مرة حروب معينة مرة اختبارات معينة بيقع فيها الإنسان العبادة مش مجرد طقس العبادة مش مجرد موسيقى بنقولها بحسب التقليد بتاعنا العبادة أساسا أن القلب هو الذي يسجد وفي العبادة اللي يقصد بها الكتاب هنا السجود للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد يعني عينيك بس على شخص المسيح مش على حد تاني مش على الأحداث مش على الضيقات مش على التجارب عينيك بس على شخص المسيح ولما بنقف نصلي في تسبيحة أو في قداس أو في اجتماعات صلاة المقصود من ده كله إن عينينا بس تكون على شخص السيد المسيح داود النبي يقول العبارة الجميلة واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي وأتفرس في هيكله وأتطلع إلى جمال قدسه بس واحدة مفيش حاجة تانية مفيش حاجة بجوار المسيح كيف تنتصر على حروب عدو الخير هل تعرف كيف تنتصر اعرف بالثلاث وسائل دول امسك في كلمة ربنا اطرد كل شك حول كل ما تقرأه إلى عبادة وإلى صلاة ولا سكوت آه، حد التجربة في البداية زي ما بنبتدي في الصوم الكبير من حد الاستعداد ثم حد التجربة وبعد كده نبتدي أربع حدود فيها أربع قصص كل قصة بيبحث الإنسان عن نفسه فيها الابن الضال السامرية المخلع الوحيد المولود أعمى بحيث الإنسان يبحث عن نفسه في هذه القصص فبيعتبر الأسبوعين الأولانيين في الصوم كأنهم مقدمة للدخول إلى عمق التوبة يعطينا مساحنا أن تكون حياتنا نقية أمامه على الدوام له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد من الليل يذوب سابت ريكيو nimben metropolitis ava moros nimnen yoden ebis niet kine men ibnoden det be bedagro egen nois an michudron ben man seyorneri ne konen dev sevio no gadit inno chalav gen kolen do ever so seri egun dev kenin no binani Oerin gadavim neşten na kriyeley son kriyeley Kiriye rogi son emin ismo ero ismo ero Neden yakon yemun
ليترأف الله علينا وباركنا وازدرج علينا وارحمنا يا رب خلي شعبك وبارك ميراثك وارفعهم بإشارة صليب المحيي بالسؤالات والطلبات التي ترفعها عنا في كل حين ويأتي الإله القديسة الطاهرة مريم والأربعة المنيرين ميخائيل وغبريال ورفائيل وسوريال والأربعة وعشرين قسيسة وأربعة عامل غير المتجسدين والشاروبيم والسيرافيم وكل الطغمات السماء وكل الذين أرضوا رب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور بركة قديس العظيم مريم الرؤوس الرسول وبركة قديس هذا اليوم وبركة ملاك هذه الليلة وبركة أمنا بركة هذا الصوم المقدس الذي لمخلصنا الصالح وبركة أمنا العذراء أولا وآخرا بركتهم مقدسة ونعمتهم هبتهم معونتهم شفاعتهم قوتهم تكون مع جميعنا أمين بخريستوس بالنوتي Amin ese şobi أيها المسيح إلهنا يا ملك السلام أعطنا سلامك قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا واجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك لياتي ملكوتك تكن مشيئتك كذلك على الارض خبزنا الذي الغد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا مذنبين الينا ولا تفتنا لكن نجينا من الشرير بالمسيح يا رب لك الملك والقوه والمجد والآن محبة الله الآب ونعمة الابن وحيد شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم امضوا بسلام سلام الرب يكون مع جميعكم